الليلة حمدح محمد زين الأنبياء وأحكي قصة جميلة لكمال وسعدي أنا هحكي قصة جميلة لكمال وسعدية وأملي في الله حبايبي يسمعوا ليا وإن شفت ساعة تجلي تبقى من الرحمن وبدعوة منكم إلهي يفتح عليك وعليا هنحكي قصة سعدية ويا كمال ابن خالتها هنحكي قصة سعدية ويا كمال ابن خالتها سعدية كانت أربع سنوات وكمال سابقها في دنيتها شعبية كانت أربع سنوات وكمال سابقها في دنيتها كمال فقد والده أمه والدنيا قلبت دفتها ما كانش له في الدنيا حبيب والعيشة زادت مرارتها كانش له في الدنيا حبيب والعيشة زادت مرارتها والخالة قالت يا ضنايا الخالة قالت يا ضنايا أخدت كمال ده في حضنتها أخدت كمال ده في حضنتها أم كمال ما كانش لها إلا أخت واحدة أختها اسمها علياء لما جت تموت نادت عليها يا علياء يا علياء يا ام سعدي قالت لها نعم يا اختي قالت لها انا حمود وصيتك كمال تراعيه وصيتك كمال تراعيه وصيتك كمال تراعيه اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله علياء شافت خلاص ان اختها ماتت ذهبت الى قبرها وفي التراب نامت بكت عشان اختجى وللولد قالت ما تخافش يا كمال ده انا خالتك واخت امك والخاله والده وعمر الدنيا ما دام تعالى يا ولد ما تخافش ساعة ام اختها ما ماتت اخذت الولد في حضنها وروحت على بيتها لكن جوزها كان راجل بخيل زوج خالته كان اسمه مرزوق ما كانش يعرف معنى الزوج ولا كانش بيخاف من اللي فوق ولا عمره بيأدي الصلوات ده بخيل وكان بيحب المال والأرض عنده هو الأموال مع إنه كان ميسور الحال جلبية بتقضيه سنوات الدنيا ضحكت وادت له ولا في البلد واحد مثله علياء مراته ندهت له أم فكها قامت خناقات قال لها جايبه الواد هنا ليه ومن هنا يصرف عليه قالت الصغير ذنبه ايه راقب في يوم رب السماوات يتم ملوش اب وام من غير جناح هيشيل له هم يتم ملوش اب وام من غير جناح هيشيل له هم والخالة تبقى مكان الأم عمري ما فرق الواد لحظات عمري ما فرق الواد لحظات عمري ما فرق الواد لحظات قالت له اسمع يا مرزوق قال لها نعم قالت له سعدية بنتي وجمال ابن اختي حتة واحدة واني وياهم يتربى الواد في حضني ياخد بنتي واسيبها وقالت له ايه لما نصلي عليه قالت له هاخد اليتيم ده في حضنتي وهو ضيل عين سعدية ويا كمالي بوسة والاتنين ده يتيم ولازم اشيله جوانين العين يا عابد المال يا عيني عليك مسكين بتحوش المال واسنانك عليك مسكين لو تعرف اللي هناك في القبر مستني مع الزمالك ولا تبخل على المساكين
لا يا حاج احمد يا عظمه على عظمه يا ابو منصور
سكت لكن على نار زوج خالته كان غدار وشغلوه في الدار والغيت يا سادة كمان كان يدي بنته حنان يترك الغلبان والحقد منه بان وكمال صغير يا اخوان عالاكل ينظر ليه والجحد يبان في عينيه وخالته تعمل ايه جوزها ماهوش انسان انت بتبص للواد اللي هو بياكل قول لها ده ولد ده المعلقه بتاعته عاليه قوي وده اكل بوعي قالت له مش حرام عليك لما تبص اليتيم وهو بياكل حرام يا راجل الظلم ليه سيبه عشان اللقمه تمر عليه في ساعة الأكل ينظر للولد وحده وكأن لقمة كمال مقطوعة من جسده الله اكبر
وزوجته لحظت عليه قالت ما جوش ولده وقالت له راعي اليتيم يرضى عليك مولاك ده اللي بيكرم يتيم يا هنه ويا سعده النبي النبي عليك قال لها الواد ده ينام في الأوضة اللي هناك اللي عند زريبة البهايم ينام معايا لا أما بنتي في حضني الواد راح نام في الأوضة بقى يبكي ولد عنده خمس سنين كمال بالليل بيبكي وليله كان طويل نايم في أوضة وحده وقلبه كان ذليل وزوج خالته بعنده لأنه راجل بخيل ياخد زوجته وبنته في حضنه كان ينام وكمال مالوش مؤنس وكان عاقل تمام الليل عالج يطول على الارض يا ناس ينام يقول فينك يا امي مانيش لاقي حنان وفين انت يا ابويا يا منبع الحنان الناس عايشة سعيدة وانا ماليش مكان نايم على الارض بتقلب شمال ويمين فين حضن امه وفين لفت الدراعين نص الليالي بيبكي ودموعه على خده تعالي يما شوفيني وانت يابا فين انت يابا فين انت يابا فين فينك يا ابويا لو كنت موجود وامي موجوده كنت اتبهدلت كده وقعد يعيط الواد ويبكي الليل طويل والله عليا بين الحنان والحنية ما بالي من الدنيا دي غيرك انت وحدك يا الله انت اللي عالم بحوالي وحدفتني لهم العالي تعالى لي يابا تعالى لي هو اللي راح ازاي قلقاه ازاي قلق امي وابويا ولا حد اندهله يا اخويا ما فيش مكان امي وابويا انت الحنين يا الله كبر كمال واصبح سنه ست سنين لمح الولاد على المدارس كلهم رايحين كان امله في العلم والعلم كله يقين لكني مرزوق زوج خالته راجل من الجحدين من علمي قال احرمه واللي هيصرف مين انا اصرف على ولد غريب هوش مني واما بنتي سعديه عاشل ترابها في عينيا هصرف عليها كل مالية وتخش جامعة من الجامعات على الغريب يحرم مالي ليه اليتيم يصرف مالي سعدي يا بنت اللي في بالي اخليها ست الستات وجمال يشوف له شغلانه يسند على عيشته معانا بكفايه قاعد ويانا بدل ما شرده في الطرقات خالته بكت في الحال على طول وعقلها بكمال مشغول وقفت امام جوزها وبتقول راعي اليتيم حتنه الدرجات حرام عليك يا راجل تعلم بنتك وتسيب الولا قال لها ده مشيبني لكن سعديه بنتي قالت الناس لا هاتها الفلوس ولا حد بعمل خير والدنيا دي لو تدوم ما كان رماها الطير اعمل لي يوم القيامة يومها هيبقى عسير وكتر الزاد لأن الآخرة أبقى لك ده اللي بيراضي اليتيم ويا النبي هيسير قالت له مش هتعلم الولد انا هروح لراجل العالم اللي في البلد اخليه يجي يسلخك بالكلام بتاعه كان في راجل في البلد اسمه الشيخ سرور يصلي في المسجد ويخطب في المسلمين راحت له يا عم الشيخ سرور قال لها نعم يا ست علاء يا دي النور كان في عالم في البلد وشيخ من الزهاد وسنه ستين سنة محروم من الأولاد بالعلم عرف الرضا وانتظاره زاد عالية قرحت للشيخ نادت يا شيخ صروف قالت صباح الخير فقال صباح النور قالت كمال ده يتيم وكلكم عارفين ولو تركت الولد هيلاقي عطف منين الشيخ سرور قال لها انا جاي معاكي اوام والمولى من حكمته وصانا على الايتام وراح لمرزق قال له ظلم اليتامى حرام يا تعلموا تكرموا ياخدوا معايا اوام انا محتاج لي ولد يتعلم الولد ياخدوا حدايا وبص له كده وقال له يا مرزوق قال له نعم قال له اسمع كلام ربنا واعطف على الايتام انا وضعاني وعلمه واسعده ده هينفعك قدام اوعى تنسى بانك في القبر يوم هتنام مهنكش لمبة نيون ده القبر عتمة تمام مرزوق ساعتها اترعب وقال كلامك زين كمال والسعدية يا بنتي على الدراسة أوام
يا عظمه على عظمه يا حاج احمد
سمع من الشيخ كلام الله وربنا الهادي في علاه عمر اليتيم ربنا ما انساه لأن طه الهادي يتيم فكر وقال الدنيا زوال والآخرة مش محتاجة أموال ولا ينفعكش غير الأعمال يوم القيامة هيبقى عظيم من بكرة هشتري كراريسك وخد بالك من تدريسك وفلوسي هي بقى فلوسك وربنا بعباده عليم انت وسعدي يا ولادي حرض اليتيم لاجل الهادي وانظر الى الله وانادي ارحمني يا رحمن يا رحيم انت و- وبنتي ولادي يلا على المدرسه يا ولدي وراحوا المدرسه الاثنين والبنت حلوت قوي وهم في الثانوية ناجحين باستمرار الحب صفى قلوبهم واخدهم الطيار عارفين رسالة النبي وبذكروا ليل ونهار وبحب طاقة محمد رسالة الستار ويجوا من المدرسة والفرحة في عينيهم وكمال خايف يبوح لا يطردوه من الدار بحب البنت بس لو قال كلمة وزخلته ما بحبوش هيطرده فدار حبه ودار حبه في قلبه سنين خايف لا تنقلب الموازين جمال في طبعه عاقل ورزين للخطوة يحسب ألف حساب انت يا سعدي يا حبيبتي القلب جوا انت سكنتي انت اللي كاويه القلب انت واللي انكوامي الحب مطاف اللي انكوامي الحب مطاف سعدي يا قالت يا حبيبي انت هنايا وتعذيبي وانت اسمتي ونصيبي بسألك مفروض تجاوب حب حبك والداري والحد كده ما اقدر اداري انت شباكي وصناري قلبي مفتوح لك يا ابواب مقدرش ابدا عن بعدك ماليش حبيب ابدا بعدك مقدرش ابدا على بعدك ولا ليش حبيب ابدا بعدك الحب ده وعدي ووعدك اللي يقول غير كده كذاب واللي يقول غير كده كذاب باح الحبيب للحبيب والشوق عليه غمبان والفرحة ملت الفؤاد وجمال صباح فرحان والضحكة والفرحة قلبت بعدها أحزان مات الجناح اللي رفرف ودي آخر الخذلان الموت خطب خالته ومنين يلاقي حنان راحوا الحبايب وتركوا بعضهم أحزان كان عود مرارة نشف لونه صبح دبلان اشكك لمين يا زمن خاين ملكش امان لا انا بحبك اللي انتوا بتخبي حبك والداري وانت شباك وصناري ولما باحوا لبعض بحبهم وعاشوا جمال الحبيب النبي وفي لحظة الفرحة لو نادت أم سعدية سعدية اوعى تتجوزي غير كمان مهما كانت الدنيا كلها بتعارضك هو ابن خالتك انا وهبتك له ما تساليش عن ابوك ولا عن حد الواد لما شاف خالته ماتت بكى ليجي الزمان ما بيرحمش من بعد ما ركبت انا همشي ليك السعادة ما بتدومش وغرقت انا في بحر الاحزان كسر القدر ليه موج دافي مشاني ليه عالشوق حافي كسر القدر ليه موج دافي مشاني ليه عالشوق حافي والموج شديد وقوي وعافي ايه اللي عايزه تاني يا زمان ليه القدر متحديني خلاها ضلمة قصاد عيني وفرق حبايبي بيك ويني وحرمني ليه من كل حنان نسيت انا والدي وامي ولقيت لي خالة تشيل همي وحنانها كان في حنان أمي ارحمني يا رحمن يا رحيم الدنيا دايما قلابة بتصبح السعادة غلابة الدنيا تشبه لي الغابة أنا في حماك أنت يا رحمن ماتت الخالة الحنونة لما ماتت الولية الطيبة الطاهرة الولد يعمل ايه مع الشلية حنان اللي بتوحدوا الله مرزوق جوز خالته ما كانش حبه صافي لزوجته ولا لاي حد كان همه المال وخلاص ولما مراته ماتت حب يتجوز زوج خالته غير طريقته والأصل رد عليه موت زوجته بين حقيقته والخبز بان في عينيه وبعد شهرين تزوج يعمل حداد على ايه والقشرة دغري نساجة وزوجته التانية كانت حلوة تريها من معدنه وبخيلة زي البيت الراجل مرزوق جاب بنت جوز بنت صغيرة أصغر من بنته ما عجبهاش الحال سابت جوزها العجوز وبدت تبص لكمال كمال ولد مسلم وبصت كده وقالت له ايه عايزك يا روحي تفضل جنبي طفي نار اللي في قلبي ما اقدرش اداري ولا اخبي من غيرك انت انا هشكي قالت له سعدي يا بره عايزك يا روحي تفهم مره ده العيشة من غيرك مرة وده سر بينا احنا الاتنين بص يا غالي قوي بعينك عمري وشبابي وهبته إليك مدت له ايدها هات لي ايديك فقال لها رايحين على فين قالت له ايه انا جسمي مكشوف قدامك الله اكبر حاجه ما كانتش في احلامك سلم يا رب قوم خد مزاجك وغرامك ده الحظ اصبح خدامك يعني الشباب ده هيبقى لمين قال الشباب ده لحلالك وربنا محللهولك قال الشباب ده لحلالك وربنا محللهولك ما تفترش يوم بجمالك ده القبر يام خطف حلوين القبر يام خطف حلوين وسخلت عمري ما حخونه وسخلت عمري ما حخونه وعرضه لازم انا اصونه سيبك من الطش وجنونه سيبك من الطش وجنونه وتوبي الى رب العالمين الله اكبر
قالت له الجمال ده لمين الجمال ده لك انت يا شاب يا حلو يا كمال قال لها قال لي تحب الحرام حب الحلال احلى ده اللي مشي في الحرام رجله في الوحله اوعى يغرك في يوم عيون سودا ولا كحلة وإن كان على السكة دي السكة هي سهلة والمولى عالم بخلقه وبدي العباد مجلة واللي بيسلكوا هذا الطريق دول عقول جهلة لما ما سمعش كلامها الملعونة ميلت على جوزها وقالت له اسمع قالها نعم نعم يا فهيمة نعم يا غالية قالت له اني انا شفت الواد كمال بيميل على بنتك سعدية وهم جايين من المدرسة وبيقول لها كلام مش كويس وبيمسك ايدها قال لها ازاي الكلام ده لا لازم يطلع من ظهري زي بص لبنتي وطبعا راحت الخاله اللي كانت بتحامي عن الولد ومن هنا مرزوق قال له ازاي تكلم بنتي يا واد انت كمال بره قال له ده انا لسه في الثانوي العام فاضل لي سنه واحد واحد واخد الثانويه قال له بره خد هدومك ويلا من هنا فلما هدومه خرج من البلد والدموع في عينيه خرج من البيت كمال والكل بنظر له سعدية بصت إيلك وعنيجة بتقول له على فين يا قلبي يا صاحب العمر ده كله يا وردة ومفتحة يا زين العمر يا فل ظلموا هوايا ومن بعدك أنا أعشق مين انا عمري ما اعشق خلافك لو عمري انت جاك كله ولم هدومه والبنت بصت عليه ابوها لا اقعد بصين وكمال نظر للسما بيودع الخلان والقلب منه انجرح والعقل صابه جنان يا ريتني ما عرفتكم ويا ريت ده كله مكان وبعتوا ليج الهوى بأرخص الأثمان قلبي الصغير زرعته للحبيب بستان قطفت ورد الهوى لونه صباح دبلان وربنا ينتقم لي وكل شيء بأوان والمولى من حكمته بيساعد الغلبان وراح على قبر أمه والدموع في عينيه طبطب على قبر خالته ما حد رد عليه على قبر أبوه قال له يابا سايبني وحدي ليه إلا ولقى الشيخ سرور عمال بينادي عليه وقال له كده في المقابر تبكي يا ابني ليه وأخدوا بيته قوم وعطف يا سادة عليه قال له تعالى يا ابني قاعد في المقابر بتبكي ليه ما انت متعلم يا كمال وراح تكلم ابوك في القبر ابوك هيرد عليك قال له ما أنا اروح فين يا عم سابوني للاحزان سابوني للناس يظلموني بص له كده وقال له يا ابني اقول لك قال له انا فت على القبر وسالته على اللي فيه ازاي حالهم ما بيردوش عليا ليه قال لي عايزهم يردوا عليك يقولوا ايه والحال ظهر لي اللي وياه عقلي يفهم بيه انا قلت يا قبري مش فاهم بتقصد ايه قال لك كفك تراب وبعقلك انظر فيه هتلاقي ده كان بشر وبيقولوا له يا بيه وتلاقي ده كان باشا والمنشة كانت جميلة في ايديه وتلاقي ده كان عمدة والغفر حواليه الكل صبح تراب ما تعرف العمدة من الباشا من البيت والقبر بيقول بعت له كام رسول علشان ينادوا عليه بيض شعره وما فكرش شعره بيض علشان ايه ظهره انحنى البسيطة مسك عصا في ايديه جسمه اتملى بالمرض قلب فلوس الدواء يقويه بيته صبح أجزخانة لكن هتعمل ايه شطارة الطب ده عملت اللي شابه ايه شجرة وفاتها الحياة المية تعمل ايه شجرة لكن خوخت المية تعمل ايه ولما جه وقت موته قعدوا الجميع حواليه طلهم على رقدته وقالوا يا عيني عليه والكل كان منتظر علشان هيورث فيه والقبر بيقول لما جاني انا سلطت دودي عليه قصر الكلام للي يعرف زنقتي تهليه انت يا ابني كلم القبر تعال تعال يا ابني معايا راح يخبط على مراته وعمك الشيخ سرور معاه الولد قال له انت يتيم وانا ماليش اولاد اتوسطت لك عند جوز خالتك عشان تتعلم ودلوقتي انا هكمل لك تعليمك الشيخ سرور كان راجل عالم موحد وعشان ما عندوش اولاد اخذ الولد وياه وزوجة الشيخ سرور كان في قلبها ايمان دايما تصلي ودايما تقرا القران قالت ما عنديش خلف وكمال ده ابني الآن فضلوا أوضة نظيفة شباك جاب حري وقالوا له ذاكر عشان تبقى في خير وأمان
عظمة على عظمة يا أبو كريم الله أكبر يا فنان يا حاج وفي أحمد.
امتحان الثانوية مجموعه تسعين في المية وله مكافأة مالية ويعلمه كده بالمجان كلية الطب تقدم طول السنين كان متقدم شوفوا حكاية المتيتم بحكمة الرب الحنان حكمة الرب الحنان دخل المدينة الجامعية دخل المدينة الجامعية مع زملائه الأغنية يصرف على قده شوية بإيمانه منصور عالشيطان ذاكر بحرى في دروسه وماشي على قد فلوسه يستاهل الكل يبوسه لأن له في القلب مكان ولسه فاكر سعدية وقال مفيش غيرها هي حضن صورتها بحنية لأنه مشتاق من زمان دخل كلية الطب وصل إلى أعلى مراتب الطب والعلم وقال الصبر أحسن دواء للي فرقه حبيب
أكبر
اشكي غمومه لربه بكرة المريض هيطيب يا هادي يا هادي يا هادي
بكرة اللي مالي ينعدل بكرة اللي مال ينعدل وفرج إلهي قريب يا رب يا مقتدر جمع ما بين حبيبين وطف نار المحبة انت سميع ومجيب هو ربنا اكرمه وقال لعمك الشيخ سرور انا هسافر مصر وراح طب القاهره ربنا علاه لكن عايزين لسه هو بيحب سعديه نشوف البنت كملت تعليم اخرى ولا لا اسمع وصلي على النبي نرجع لسعديه وابوها عملوا عليها حصار الزوجة تهمس لزوجها وكأن فيه أسرار سعدي يا بنتك أكيد بتقابله بره الدار منعها من المدرسة وحبسها جوه الدار تغسل وتكنس وتمسح تعبانة باستمرار تستعطف الأب لكن الأب كان جبار وبدأ الأب يحرم بنته من الحنان وسيب مراته تمشي على كيفها في كل أوانه مساعدية اللي كانت صاحبة الدار صبحت خدامة لمرات أبوها زوجة أبوها مرتاحة والبنت ما شافت راحة ومرات أبوها سواحة في اليوم تغير كم فستان خدت راجلها في رجليه وطلبها دايما بيجيجا سعد يا عيني عليك عايشة تملي على الحرمان والحلوة صبحت خدام لمرة ابونا يا ندامة لو تعيا يوم تبقى قيامة وابوك يضربها يا اخوان سعدية تعبت من العيشة عالكهرباء امسك فيشة واموت وارتاح من عيشة ده الموت ولا ظلم الإنسان لكن أموت قبل ما أشوفه ده أنا حياتي على كفوفه أنا بتعيش لما أشوفه قامت استعاذت من الشيطان ابوها حرمها من العلم مرات ابوها شغلتها خدامه بدها تمسك فيشه من الكهرباء عشان تموت لكن استعاذت بالله وقالت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا رب اللي حرمني من حبيبي وحرمني من العلم وكان السبب في ده انتقم منه يا رب هي بتقول يا رب إلا وسمعت أبوها عمال يقول الآه وصوته كله ألم الحرة كانت سمعاه ومراته كانت عند أبوها سهرانة وهي سايباه وكشف عليه الطبيب لقاها عايز كلية ندهوا المرات وقالت أبدا مانيش عاطياه سعدية قالت له يابا خد كليتي مني علشان تعيش لي يا يابا يا حته بقى مني والمولى يشفيك يابا وعليك يطمني من خوفه على بنته كتب اعلان في الاهرام اللي هيديني كليه ياخد عشر الاف مني الدكتور كان بيحضر ماجستير بره قرأ في الأهرام إعلان الله مرزوق تعبان وعايز كلية وأنا بقيت دكتور وأنا كلت عنده عيش وملح ده جوز خالتي وكمان سعدية معاه حبيبة القلب لا لازم أعمل أجازة وأرجع علشان أشوف الراجل ده وأقدم له خدمة هتقف جنب الدكاترة دكتور كمال داخل عمله قرأ الإعلان لأني مرزوق زوج خالته نايم عيان أخد أجازة عشان خاطره ده طبيب إنسان أسد ديني بإيديا وسداده عيد هو اللي خدني ورباني وأنا كنت صغير صرف عليا وعلمني وده برضه كتير ده انا كنت ناوي ان انا كافئه لما ابقى كبير هعطيله انا كليه مني وانا هبقى سعيد اخدوا المخدر وفي لحظه تاهوا الاتنين بدأوا الجراحة وبمشرب فتحوا الجنبين واستبدلوا كلية بكلية كان فات ساعتين عملية ناجحة وبنسبة المية ميتين المية ميتين الله جاب اجازه وجه ودخل على المستشفى العام وقال لمدير المستشفى انا اللي هديله كليه ما كانش حد اداني عملوا التحليلات اللازمة وطلع فصيلة الدم مناسبة تمام ونام على سرير العملية والاتنين وعملوا العملية ونجحت اللي بتوحد الله وأهدى كلية من عنده لجوز خالته اللي كان بيظلمه وطرده شوف الإنسان الدكاترة بتأملوا وبعد مدة كمال فتح وبتألم على السرير اللي جنبه زوج خالته بتألم دخل عليهم الطبيب وكان بيتكلم ولسه واخده غرابة على شاب متعلم الدنيا لسه بخير وفيها قلوب طجرة مثالها التضحية ومنها هنتعلم
عظمة على عظمة على عظمة يا أبو منصور يا حاج أحمد مدير المستشفى بعت وقال يا سعدية يا فهيمة تعالوا راجل عمل العملية ولقينا شاب اداله الكلية جابوا ال 10000 جنيه وجينا عشان ادوهم لهذا الشخص ما يعرفوش ده مين سعدية ومرات ابوها دخلوا على الاتنين عايزين يشوفوا اللي اتبرع بكلية مين وعشر آلاف موجودين نقدا ومعدودين الزوجة كشفت على وجهه تشوفوا مين لما لقاته كمل فكت دمع العين ومن كسوفها قالت اودي وشي فين ساعة ما فتح وشاف وش المرا بعينيه سعدية فين يا ترى ما جاتش ليا ليه هي السواق اللي دايرة للعطاش تسقيه هي اللي ساكنة الحيشة والشوق في قلبي مالي يا هل ترى اتجوزت ولا الحكاية ايه وهو في محنته والأجا داخلة عليه ركعت على جسمه قالت له ما هو انت اصيل ومعدنك والنبي معدن شريف واصيل وانت وجودك يا غالي في العباد قليل انت حياة الوجود وانت حبيب واصيل الله أكبر انت ابويا يطردك وتحييه من الموت قال لها عشان خاطر عيونك يا غالي وعشان خاطر اوفي الدين والعيش والملح اللي كلته الا وسمعت ابوها بقول اسمعوني يا ناس انا كنت غلطان وسمعت كلام الناس ما عرفتش اعقل واعرف ان النساء اجناس في جنس طيب وشعور وملان احساس والتاني شيطان وغاوي فرقه بين الناس وغلطت يا ابني في حقك وغلطت في بنتي اطلب بقى ما تريد مني يا ابن الناس اطلب يا ولدي
عيني يا حاج أحمد الله أكبر
تعالي يا فهيمة انت ليه كدبت علي وقلت بان الولد ده بص البنت بصة غير مرضية قالت انا غلطت سامحني يا كمال وانا كنت بخونك كنت ببص الكمال على انه شباب وانا ما استاهلش اعيش عندك في العيش والملح دي قال لها طب يلا الناس واقفين وسمعوا الراجل مرزوق المريض عمال بيقول للناس الله جي جاز السبب كانت السبب هي خلتني اركب دماغي واظلم بنتي بايدي وقالت لي الحق وحوش كمال وسعديه والواد ده خاين ولا بطل ملاغيه ولما صابني المرض اهي هملت فيا هي السبب في بعادك وظلمت انا روحي وانت جزائك يا خاينه راحه بلا جايه حلف عليها بالطلاق ولا انت طالق مع السلامه روحي روحي لحالك ومشيت اللعينة سعدية قعدت تجيب الطعام لأبوها ولحبيبها وبص كده وقال له اطلب يا ابني مني ما تريد وخرجوا من المستشفى أوام بعد ما طاب الجرح تمام ساب زوج خالته قال له سلام قال له يا دكتور رايح فين قال له حشوف الشيخ سرور ومراته اللي مليانه نور قال له حشوف الشيخ سرور ومراته اللي مليانه نور قال له ده مات وبقاله شهور ومراته بتناجي الديان راح يخبط على بابها جعل نفسه من احباب جاب ردت عليه قال انا كمان اوام يا ناس فتحت بابها مين انا كمال يا احسن ام الله كمال انت سافرت بره ونسيتني وعمك الشيخ سرور مات وسابني يا ولدي لسه فاكرني يا كمال قال لك انا لو نسيت الكون ما انساش جمايلكم ده الكل عندي يهون والقلب شايلكم انا لمست الحنان والعطف ده منكم انت وزوج خالتي كبرتم وعليا اخدمكم واطلب ايدين الشريفه بنت الخاله سعديه هتعيشوا صحبه معانا وماليش غنى عنكم مرات الشيخ سرور كانت كبيره في السن لكن صبيه فيها الصبا قام واخد الوليه وقال لها تعالي علشان تحضري فرحي انا هتجوز سعديه بنت الخاله وجوز خالتي خلاص اصطلح علي يلا بقى نروح وخدها وقال له اسمع يا جوز خاله قال له نعم قال له قبل ما اكتب كتابي على بنتك اكتب كتابك على مرات الشيخ سرور الراجل اللي خلى البلد كلها نور بالعلم والايمان وده احسن زوجه لك الايام اللي باقيه لك تعيش فيها هنا وسرور وقال له يا ابني خلاص كتب كتاب الولي وقال له اطلب مني ما تريد يا ولدي زوج خالته نادى عليه وقال له طلبك ايه وكيف يفرح بيك يا منبع الاخلاص لو الطلب عين اخلعها بيمين لو الطلب عين اخلعها بيمين واسد يوم دين علمتني الاخلاص ما تقول وريحني ما تقول وريحني فعلك ده جارحني عايزك تسامحني للصافة سوا وخلاص جوزني سعدية هي الطلب هي وحشيلها في عينيا وقامت الأفراح والكل باله ارتاح جابوا في الفرح مداح امدح على الإخلاص مدح وجيه يمدح قلبي الحزين يفرح واللي عبد ينجح وعاشوا على الإخلاص الفرحة في عيني